بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين هنقرأ ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس من إنجيل القديس ماري مرقس الإصحاح 15 الآية 44 فتعجب بيلاطس إنه مات كذا سريعا فدعا قائد المئة وسأله هل له زمان قد مات ولما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف فاشترى كتانا فأنزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة ودحرج حجرا على باب القبر وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين وضع وإنجيل القديس يوحنا الإصحاح الأول الآية 29 وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ورسالة معلمنا القديس بولس إلى كنيسة أفسس الإصحاح الأول الآية سبعة الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته نعمة الله الآب تحل على أرواحنا آمين يوم الجمعة العظيمة اللي هو 14 نيسان سنة 30 ميلادية الموافق 6 أبريل هذا اليوم يا أحبائي يوم الجمعة يوم فريد وعجيب في تاريخ البشرية أولا في سنة صلب المسيح اليوم دوت كان يوافق عيد الفصح اليهودي واليهود بيحتفلوا بالفصح بقالهم 1500 سنة لكن في هذه السنة كان الأمر مختلف تماما بدا اليوم دوت كما هي عادة اليهود في عيد الفصح بذبيحة اليهود الصباحية اللي هي تقدمة الصباح لكن انتهى اليوم في الغروب بذبيحة جديدة هي ذبيحة العهد الجديد ذبيحة المسيح وكأن يوم الجمعة انتقل بينا من العهد القديم للعهد الجديد انتقل بينا من ذبيحة العهد القديم إلى ذبيحة العهد الجديد مش بس في هذا اليوم حصل انتقال في الذبيحة من القديم للجديد لكن أيضا في هذا اليوم في الصباح شفنا رئيس الكهنة شق ثيابه لو تذكروا في محاكمات السيد المسيح لما حكم المحاكمة الثالثة الدينية الأخيرة كانت الصبح رئيس الكهنة لما لم يجد شهود زور تتفق شهادتهم فسأل السيد المسيح قال له أستحلفك بالله هل أنت المسيح ابن المبارك قال له المسيح أنت قلت فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال قد سمعتم التجديف ما حاجتنا بعد إلى شهود فيبقى يوم الجمعة الصبح رئيس الكهنة شق ثيابه يوم الجمعة بالليل في الغروب انشق حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل وكأن بقى يوم الجمعة مش بس تغيير العهد ومش بس تغيير الذبيحة لكن أيضا يوم الجمعة هو نهاية كهنوت العهد القديم وبداية كهنوت العهد الجديد رئيس الكهنة شق ثيابه كأني خلع عنه كهنوت العهد القديم مش بس تغيير في الكهنوت لكن أيضا تغيير في مكان الخدمة لأن زي ما بقول لكم في المساء انشق حجاب الهيكل علشان يكرس لنا المسيح طريق للأقداس عشان يمارس السيد المسيح عمله كرئيس كهنة في أقداس ليست مصنوعة بيد بل في السماء عينه فهو يوم عجيب يوم عجيب لأن شفنا السيد المسيح في ميلاده لما دخل السيد المسيح في الزمن قسم الزمن قبل الميلاد وبعد الميلاد طب النهاردة في صلبه بيقسم العهد بينقل من عهد القديم من ذبيحة العهد القديم من كهنوت العهد القديم إلى ذبيحة العهد الجديد إلى عهد أفضل إلى كهنوت العهد الجديد عشان كده غريب جدا يا أحبائي إنه في هذا اليوم قيافة رئيس الكهنة اللي على رتبة هارون جالس والمفروض إن بيحكم بحسب الناموس بيحكم على السيد المسيح رئيس الكهنة اللي على رتبة ملكي صادق كهنوت هارون زي ما قال عنه معلمنا بولس الرسول في العبرانيين ده الكهنوت الزائل ده الكهنوت اللي بدون قسم عجيبة ان الكهنوت الزائل الكهنوت اللي بدون قسم كهنوت هارون بيحكم على الكهنوت الباقي الى الابد الكهنوت اللي بقسم اقسم الرب ولن يندم انت كاهن الى الابد على طقس ملكي صادق عجيبة ان الكهنوت الزائل بيحكم على الكهنوت اللي باقي الى الابد فعشان كده أحبائي هو يوم عجيب يوم عجيب لأنه بنجد فيه البشر المائت البشر المدان واقف يحكم على الحي إلى أبد الآبدين على ديان الأرض كلها والعجيبة أنه نفذ البشر حكم الموت في الحي الذي لا يموت فعشان كده بقول يا أحبائي يوم الجمعة دوت يوم عجيب في تاريخ البشرية لا يقل بأي حال من الأحوال على يوم الميلاد في هذا اليوم أيضا شفنا في الصباح انفتح الجحيم واستقبل نفس يهوذا وهذه المشاهدة هي بقى تجمع لينا كل ما حدث في يوم الجمعة من تغيير العهد ومن تغيير الذبيحة ومن تغيير الكهنوت في المشاهدة الأخيرة دي الصبح انفتح الجحيم واستقبل نفس يهوذا ليه الصبح؟ لأن برضو لو تذكروا في المحاكمات بعد ما تمت محاكمة السيد المسيح الثلاث محاكمات الدينية ولما رأى يهوذا أنه قد دين السيد المسيح فطرح الفضة في الهيكل وراح لليهود قال لهم أخطأت استسلمت دم بريء قالوا له أنت أبصر ففيما المسيح ذاهب لبيلاطس علشان يحاكم المحاكمة الأولى احنا كنا باكر الجمعة إذا بيهوذا راح وشنق نفسه يبقى بدا يوم الجمعة بالجحيم بينفتح وبيستقبل نفس يهوذا طب انتهى يوم الجمعة الفردوس بيتفتح وبيستقبل نفس مين لص اليوم تكون معي في الفردوس وكأن هذه المشاهدة الأخيرة جمعت إيه أهمية يوم الجمعة الجحيم اتقفل واتفتح الفردوس العهد الجديد الكهنوت الجديد رئيس الكهنة الجديد الذبيحة الجديدة عملها إيه قفلت الجحيم وفتحت الفردوس أمام الإنسان اللي حاضر دفن المسيح زي ما قال لنا القديس متى كانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر فين توما اللي لما كان السيد المسيح رايح إلى اليهودية ليقيم لعازر فتوما في جسارة كده قال لنذهب نحن أيضا ونموت معه فينك يا توما يلي قلت نروح نموت معاه هرب توما فينك يا بطرس يلي كنت بتقول له لو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك هرب بطرس فين الراجل اللي في مرة راح للسيد المسيح قال له يا معلم أتبعك أينما تمضي هو يظن أن تبعية المسيح بس جبل التجلي جبل التطويبات فالسيد المسيح كشف له حقيقة تبعيته في تبعية المسيح في صليب في جلجس لا لقينا أيضا هذا هرب يبقى صفصفة الحكاية على اتنين من المريمات ده عند القبر إن كان دوت المنظر المنظور لعينينا فحنتساءل عن منظر آخر غير منظور إن لو أعطيت لنا إن عينينا تتفتح زي ما انفتحت عينين جحزي هنشوف ذات المنظر هنشوف ألوف ألوف وربوات ربوات من الملائكة حضرة تكفين جسد يسوع الملائكة يا أحبائي واقفة بتتعجب إزاي ابن الله يوضع في قبر مذهولة الملائكة إيه اللي بيحصل الملكة أحبائي لا تدرك معنى الفدا لغاية هذه اللحظة الملائكة مش فاهمة كل اللي فاهمه الملائكة إن ابن الله تجسد وطبعا هي فاهمة ده مع ذهول لا تدرك إيه الحكمة سوى محبة ربنا بيفتقد الإنسان لكن يموت ويوضع في القبر ونأكدها في قانون الإيمان مات وقبر ليه بنذكر القبر تأكيد للموت ذاق الموت فعلا مات واتحط في القبر ثلاثة أيام لكن الملائكة حتى هذه اللحظة زي ما كل الأرض لا تدرك سر ما يحدث وده مش كلامي ده كلام معلمنا بولس الرسول قال إن الفدا ده السر المكتوم منذ الدهور سر يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة يعني سر لم تدركه طغمات الملائكة إلا لما كرزوا به الرسل لما حل عليهم الروح القدس وهو إن ابن الله يموت ويوضع في القبر تكفير عن خطايانا لكن حتى هذه اللحظة الملائكة لا تدرك ايه اللي بيحصل دوت ازاي ابن الله يموت ازاي ابن الله يوضع في قبر وكأن يا أحبائي لم يعد كأن لم يعد هناك شيئا يجذب نظر الملائكة في السماء بل كل الملائكة بتبص في الأرض بتبص تجاه القبر بتبص لابن الله اللي بيدفن في القبر الأعجب من هذا يا أحبائي إن لو عيننا بقى شافت حوالين الجلجسة هنجد ألوف من اليهود لا زالوا في ذات اللحظة يذبحوا خروف الفصح عجب ابن الله أسلم الروح وبيوضع في القبر ولسه حوالين القبر آلاف اليهود قاعدين يذبحوا في خرفان ولم يدركوا إنه ذبيحة الفصح لم يعد لها احتياج الرمز انتهى وأتى المرموز إليه عشان كده كان لازم الهيكل يتهد يا أحبائي ما كانش ينفع بعد الصليب يستمر الهيكل هو الهيكل إيه بتقدموا فيه ذبايح طب ما جت الذبيحة الحقيقية فلم يعد للهيكل لزوم إلا لو كان الهيكل ممثل في الشعب وفي القيادات قبلوا الإيمان بالمسيح إن هو الحمل الإلهي صبر عليهم ربنا أربعين سنة لما أصر اليهود على الرفض قال خلاص الهيكل ملوش لزوم وإن كان ظل الهيكل يعني هيبقى دوت نوع من الخداع لليهود فكان لابد ان الله يتدخل والهيكل يهد لانه كان ابسط حاجه كان ممكن واحد يهودي يقول لربنا طب سبت لنا الهيكل ليه؟ سبتنا نقدم ذبايح ليه؟ ادام انت رايت انه ذبيحه الصليب دي فيها الكفايه، احنا لينا عذرنا، طول ما كان الهيكل موجود الوصيه بتحتم علينا نروح نقدم ذبيحه. فربنا صبر على اسرائيل 40 سنه لما اصر اسرائيل على الرفض فكانت النتيجة أنه خلاص لم يعد للهيكل فائدة ملحوظة أخرى يا أحبائي نلاحظها أنه الأربع أناجيل ادت اهتمام كبير للأسبوع الأخير في حياة السيد المسيح اللي هو اللي بنسميه في الكنيسة أسبوع الآلام تقريبا يعني تلت الأناجيل تقريبا تلت الأناجيل الأربعة بتتكلم عن الأسبوع الأخير ثمان اصحاحات في انجيل القديس متى يعني تلت انجيل القديس متى بتتكلم على الاسبوع الاخير بدايه من الاصحاح 21 لغايه اخر انجيل متى 28 بدءا من يوم حد الزعف لغايه الصليب والقيام ثمان اصحاحات تلت انجيل متى عن الاسبوع الاخير لو رحنا لماري مرقس هنجد ايضا تلت انجيل ماري مرقس تقريبا ست اصحاحات من الاصحاح 11 دخول المسيح اورشليم للإصحاح 16 آخر الإنجيل بيتكلم على الأسبوع الأخير لو رحنا لإنجيل القديس لوقا الربع ست إصحاحات في إنجيل القديس لوقا بيتكلموا عن الأسبوع الأخير بداية من الإصحاح 19 لغاية الإصحاح 24 آخر إنجيل لوقا لو رحنا لإنجيل يوحنا نص إنجيل يوحنا نص إنجيل يوحنا بيتكلم على الأسبوع الأخير من أول الإصحاح 12 دخول حد الزعف لغاية الإصحاح 21 لو مسكنا أي سيرة ذاتية لأي شخص سواء كان في الكتاب المقدس أو حتى فيما يؤرخ العالم به هنجد أنه سيرة أي شخص يعني ما فيش أكتر من 10% من سيرته بتدور حوالين خبر موته لكن السيرة كلها حوالين حياة الإنسان أما السيد المسيح يا أحبائي خبر موته واخد النصيب الأكبر في حياته وكأن يا أحبائي الموت هو سر حياة المسيح سر تجسده لماذا تجسد المسيح تجسد لكي يموت طبعا في تجسده في بركات كتيرة لكن الأكثر والأهم والأجل هو طبعا أنا ما أقدرش في شخص المسيح أقول أهم أو أقل أهمية لكن إذا كان الوحي رصد الإصحاحات الكثيرة دي الخبر موته فموت المسيح هو سر حياته أيضا يا أحبائي كملحوظة عن الأسبوع الأخير أنه أحداث ميلاده ذكرت في اثنين من الأناجيل الأربعة إنجيل القديس متى وإنجيل القديس لوقا مرقس ما ذكرش حاجة عن ميلاده ويوحنا ما ذكرش حاجة عن ميلاده بالجسد أما الصليب والأسبوع الأخير الأربع أناجيل اهتمت بأنها تذكره كل ده يا أحبائي الوحي بيشاور على أهمية خبر صلب المسيح وموته ده مش بس لو بصيت للأناجيل الأربعة ده لو بصيت للكتاب المقدس كله ده إصحاح واحد في خبر خلقة العالم كله بما فيه الإنسان تكوين واحد ولو رحت لتكوين اتنين هلاقي نصه تفصيل لخلقة الإنسان هو ذكر في تكوين واحد لكن بالتفصيل نص الإصحاح الثاني في سفر التكوين تصوروا إصحاح بيتكلم عن خلقة العالم كله ونص إصحاح تفصيل خلقة الإنسان أما خبر خلاص الإنسان ثمان إصحاحات في متى ست إصحاحات في مرقس ست إصحاحات في لوقا عشر إصحاحات في يوحنا 30 إصحاح 30 إصحاح من واقع 85 إصحاح هما الأناجيل الأربعة يعني الوحي عايز يأكد أنه خبر موت المسيح خبر مهم إعلان سلطانه في الخلقة ده يكفي إصحاح واحد عشان يؤكد للإنسان سلطان الله كخالق لكن خبر محبة الله للإنسان كان يلزم أن الوحي يفرد له الإصحاحات الكثيرة ديت وكان يا أحبائي ربنا عارف أنه سهل أن الإنسان يقبل سلطان الله كخالق لكن صعب أنه يقبل محبة الله المبذولة على الصليب فأكدها في إصحاحات كتيرة في الكتاب المقدس ومن هنا يا أحبائي يجي بقى السؤال اللي هو موضوع حديثنا النهاردة ليه كان لازم يموت المسيح حياته كلها خير كلها إحسان كلها عطاء كلها بذل إزاي تنتهي مثل هذه الحياة التي لم تشهد الأرض بر في حياة إنسان كما شهدت في حياة يسوع الناصري طيب إيه اللي يخلي حياته تنتهي بالموت ومش موت عادي لكن موت الصليب وإذا كانت أعماله برهنت مع كلامه بأن هو الله الظاهر في الجسد إزاي الله يموت لابد يا أحبائي نجد رد من كلمة الله لماذا كان يجب أن يموت المسيح ليه المسيح يموت ببساطة شديدة يا أحبائي كان يجب أن يموت المسيح كيما يخلصنا الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا إن كان المسيح تجسد وعلم وعمل معجزات وانتهت حياته على الأرض بهذه الصورة ما كان هذا يخلص الإنسان كان لابد أن المسيح يموت ويسفك دمه الذي فيه في يسوع المسيح لنا الفداء بدمه الفداء ليس بحياته رغم أنه حياته جزء من قضية الفداء لكن الفدا تمتعنا فيه بدم المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا القصة يا أحبائي باختصار شديد في سفر التكوين الإصحاح الثاني الوصية التي أعطيت للإنسان والوصية اللي أعطيت للإنسان وصية تعلن سيادة الله على الإنسان القضية يا أحبائي مش مجرد شجرة منهي عنها هو الأكل من شجرة لا هيقدم ولا هيأخر لكن امتناع الإنسان عن الأكل من الشجرة هو خضوع لسلطان ربنا اعتراف من الإنسان بأن ربنا صاحب سلطان عليا بأن ربنا هو الخالق ليا بأن أنا كمخلوق لابد أن أنا أخضع له لابد أن أنا يبقى فيه تبعية له ما أقدرش أنفصل عنه صدقوني يا أحبائي يعني آدي على مدار التاريخ وعلى مدار حياة كل واحد فينا فعلا فعلا ازاي تجاسر الانسان وتعدى على سلطان الله صدقوني يا احبائي حاجة مرات كتيره يعني في الصلاه الحته دي بتخلي الواحد يخشع في محضر ربنا يعني عارف لو فينا قوه اقول لك ماشي تعرف لو انا في قوه الملاك اقول لك يعني انا اعتمدت على قوتي وتحديت سلطان الله لكن ادي طبيعتنا احبائي به نحيا ونتحرك ونوجد يعني عشان الواحد يقيم نفسه ديت يعني عطيه من الله عشان الواحد يقف بنستمد كياننا بنستمد حياتنا بنستمد وجودنا منه عجيبة انه هذه الخليقة الترابية الضعيفة اللي ما تعرفش تقيم نفسها كف عن الإنسان الذي في أنفه نسمة عجيبة انه هذه الطبيعة تتمرد على سلطان الله كانت النتيجة ايه؟ الشقاء اللي احنا فيه فالقضية مش قضية مجرد شجرة والإنسان يعني أكل منها ده قضية رفض سلطان الله تعدي على الله معصية لله إعلان إن أنا يمكن إن أنا أحيا بدونك وده كان الحكم اللي أعطي ونفذ في تكوين ثلاثة قال له يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموتها شجرة فيها سم لا يوم ما أنت تعلن التمرد علي يوم ما أنت تعصاني يوم ما أنت ما تخضعش لسلطاني يوم ما أنت تحاول أنك تستقل مش هتعيش حياتك تستمد لحظة بلحظة من الله معطي الحياة فاهمين الحته ديت يا حبايبي اوعوا تفتكروا ان انا يعني يوم ما اتولدت كده خدت مخزون حياه ومن المخزون ده انا عايش لغايه ما الازازه تفضى لا يا احبائي في كل لحظه في كل لحظه بتنفس انا بستمد حياه من الله عجيبه انه ابونا ادم كان يعلم هذا ادم عارف كده كويس قوي ان انا بستمد ثانيه بثانيه حياتي من الله انا ماليش حياه في ذاتي ازاي تجاسر ازاي تجاسر ابويا ادم وتجاسرت انا في شخص ادم وتعديت على سلطان ربنا فقال لي الطبيعي يوم ما هتتحداني مش مش ربنا يعني بيفرض سيطرته قال لي انت تكوينك كده انت مخلوق كده انت بتستمد حياتك مني زي اللمبه ما لم تتصل بالكهرباء مش هتنور هتنور منين اللمبه اللمبه جواها نور لا ما جواهاش نور ده هي بتستمد النور من المصدر طب يوم ما نقطع خلاص هتضلمي يوم ما تتعدى يا انسان على سلطان الله هتموت مش مش عقاب دي النتيجة الطبيعية لتمرد الإنسان لرفض الإنسان سلطان ربنا لرفض الإنسان الخضوع لله تراب يا أحبائي تراب يعيش إزاي يقيم نفسه إزاي ما فيش تراب أدي, أدي طبيعتنا يا أحبائي وأدي تكوين اثنين التحذير وأدي تكوين ثلاثة تنفيذ القصاص مد آدم إيده من الشجرة انقطعت الصلة تمرد الإنسان عصى الإنسان رفض الإنسان أن يخضع لسلطان الله مات لكن الموت يا أحبائي اللي ماتوا آدم ثلاث أنواع من الموت مات آدم الموت الأدبي ودي اللحظة اللي آدم مد إيده وأكل من الشجرة في ذات اللحظة يوم أن تأكل منها موتا تموت في ذات اللحظة مات أنتم الذين كنتم أمواتا إيه؟ بالذنوب والخطايا أدي الموت الأدبي خلاص انفصل عن ربنا تحدى الله خرج من لدن الله رفض الخضوع لربنا رفض التبعية لله رفض الصلة ما بينه وما بين ربنا فتوقف نبع الحياة الإلهية في آدم أصبح فيه حاجز خلاص ما يقدرش الإنسان يتقابل مع ربنا الضلمة ما تقابلش النور ادي اول موت ماتوا ادم انفصال عن الله موت ادبي ثم فيما بعد جاء الموت الجسدي ودع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينون تنفصل الروح الانسانيه من الجسد الروح النفخه اللي نفخها ربنا في الانسان ترجع لله مره تاني فيرجع الجسد للتراب ايضا ينتظر الانسان موت ابدي موت أبدي الموت الأبدي العقاب الأبدي اللي سيعاقب عليه الإنسان بسبب تعديه على سلطان ربنا تلقى إلى الأبد وإلى أبد الآباد في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت عشان كده قال سفر الرؤية إيه بحيرة هي مش بحر في الحقيقة هي بحيرة بحيرة يعني يعني بحر صغير في مكان ما في الكون ما نعرفوش فين هيجمع ربنا الخطايا كلها والشيطان المصدر بتاعها ومن تبعه في بحيرة فيخلص الكون كله من هذه الخطية طب البحيرة ديت ترتفع نار أو دخان عذابهم إلى أبد الآبدين حاجة ملهاش آخر قال عنها السيد المسيح جهنم سمى البحيرة دي المسيح جهنم حيث نار لا تطفأ ودود لا يموت بغض النظر انت غلطت بايه عشان كده لو ناخد بالنا في كلام السيد المسيح السيد المسيح مرة بيقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم اللي يقول يا أحمق طيب ايه رأيك معلمنا بولس الرسول في كورنثوس يقول لك الراجسون والزناه والسحرة وعبدة الأوثان كل دول مصيرهم إيه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت الله بقى اللي يقول يا أحمق يروح نار جهنم اللي هي بحيرة المتقدة بالنار والكبريت مصير الزنا وعبدة الأوثان والراجسون والسحرة أقول لك القضية مش قضية إيه نوع الخطية الخطية موجهة ضد الله داود النبي فهم كده فقال لربنا لك وحدك أخطأت أصح يا داود أنت غلطت في حق أورية لكن في النهاية الخطية موجهة ضد الله يلقى إلى الأبد في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت لم يعد للإنسان إمكانية أنه يحيا مع الله خلاص زي ما كنت بتكلم في عيد الصليب دخل سم الحية للطبيعة البشرية خلاص ما يقدرش الإنسان يعيش مع... ما يقدرش لا يراني الإنسان ويعيش ده إيه دي مش مني دي بسبب الخطية اللي دخلتك ما كان أبوك آدم بيراني ما كان أبوك آدم بيتقابل معايا كان بيسمع صوتي وكنت بكلمه وكان لنا كل يوم حوار ما بين ربنا وما بين آدم طب إيه اللي حصل سم الحية دخل فأصبح الإنسان سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت أصبح الإنسان ما يقدرش ما يقدرش يتقابل مع ربنا هذه يا أحبائي العقوبة اللي بتنتظر آدم وكل الجنس البشري طب السؤال يا أحبائي أما من حل في حل الحل يا أحبائي في الفداء إيه الفداء الفداء يا أحبائي كلمة معناها تحرير مع دفع الثمن كلمة الفدا معناها تحرير حاجة هنحررها بس عشان نحررها لازم ندفع دما الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا بالخطايا احنا بقينا مستعبدين للشيطان ففي تمن هيدفع دم المسيح عشان نفتدى عشان نتحرر فالحل في الفداء أعد الله البشرية لهذا الفداء إعداد كثير جدا بداءة من الرأس اللي أخطأت أول ما غلط آدم وبدأ آدم يجني بعض من ثمار فعلته ده لسه لسه يا آدم أنت لسه ما شفتش حاجة أنت انفصلت انفصال أدبي عن الله أنت بينتظرك موت جسدي أنت بينتظرك موت أبدي فكانت النتيجة أن ربنا صنع الرب الإله أقمصة من جلد في تكوين ثلاثة تكوين ثلاثة السقوط وتكوين ثلاثة بداية إعلان الفدا صنع الرب الإله طبعا زي ما احنا عارفين الجلد لا يوجد إلا على أجسام الحيوانات فما قالش خلق السهل أنه كان يخلق ده خلق العالمين بكلمة هو أمر فصار أو فكان ده ده قال مش مش جلدة حيوان ده لتخرج الأرض ذوات أنفس حية طلعت الأرض الحيوانات لكن عشان أقمصة الجلد جاب ربنا ذبيحة وذبح وسلخ الجلد وعمل من الجلد دي أقمصة ولبس آدم ده كان أسهل بالنسبة لربنا يا آدم اتكسب جلد وخلصنا على كده لا ده ربنا عايز يفهم آدم احنا جبنا حيوان ودفحناه طب آدم كان بياكل اللحوم ما بياكلش آدم لحمة الوقت ده الإنسان ما كلش اللحمة إلا بعد الطوفان تكوين ست طب ذبحنا خروف واللحمة بتاعت الخروف دي مش مش هنعوزها في حاجة فالأول مرة آدم بيشوف حيوان بريء بيموت لسه لسه ما فيش موت يا احبائي داخل للخليقه كلها ما فيش الحيوانات اللي ربنا خلقها عايشه مع ادم وما شافش ادم يعني ايه موت ما شافش ادم يعني ايه دم فاذا بادم يرى دم بيسفك حيوان راح خلص انتهى مش موجود وبالجلده بتاعته انا بتكسي ربنا بيعلم ادم ايه في حد مات دي ايه دي ثمره خطيتك في دم سفك تكفير عن عنك انت عشان كده في سفر لوين 17 قال نفس الجسد في الدم الدم يكفر عن النفس يبقى في نفس ماتت بايه بالدم اللي سفك ده كان المفروض مين اللي يموت انت يا ادم النفس دي ماتت بدالك الدم ده سفك بدالك طب اللي مات ده يا ادم عمل حاجه لا ما عملش ده كان خروف لطيف كان ادم بيقعد يحكي معاه ويلاطف فيه وياكله بريء بريء بيموت عوض عن مذنب ليه لان بدون سفك دم لا تحدث مغفره وبدا ربنا يحط الدعامه الاساسيه في قضيه الفدا نفس بتموت عوض عن نفس طب ايه النفس اللي بتموت الحيوان نفس الحيوان في دمه بريء بيموت عوض عن المذنب ثم تنوعت وتوالت الذبائح علشان ربنا يكشف الآثار المختلفة بتاعة خطية الإنسان أقدر أقول تمن أنواع من الذبايح تحت كل نوع يندرج أنواع أخرى بس يعني أقدر أقول تمن عناوين رئيسية لتمن ذبايح أولا ذبيحة تقدم عن الشعب كله دي كانت ذبيحة الفصح ذبيحة شخصية لكل فرد الله طب ما احنا يا رب قدمنا خروف فصح يندرج معاه يوم الكفارة احنا يوم الكفارة بنقدم ذبيحة عن خطايا الأمة طب خلاص قال لا كل واحد فيكم يقدم ذبيحة شخصية عن خطيته نوع تاني من الذبايح الآثار المتنوعة لخطية الإنسان والجوانب المتنوعة لبركات الفدى اللي هيتمتع به الإنسان الشعب كله خاطي لابد أن تقدم عنه ذبيحة كل إنسان لابد أن يقدم ذبيحة شخصية ما اكتفيش بالذبيحة اللي قدمت عن حياة الشعب والذبيحة بتاعتي ممكن تكون ذبيحة خطية أو ذبيحة اسم بمعنى ممكن خطية تكون موجهة ضد الله ليها ذبيحة أو خطية موجهة ضد الناس ليها ذبيحة أدي أمر تاني في الذبائح نوع ثالث من الذبايح يروح واحد للكاهن يقدم ذبيحة إيه يا عم الخطية اللي أنت غلطت فيها أنا ما فيش خطية محددة بس جايز أكون عملت حاجة تزعل ربنا أنا مش فاكر حاجة أنا لو فاكر خطية محددة في ذبيحة خطية وفي ذبيحة اسم لا أنا يمكن يا أبونا الكاهن العهد القديم يمكن أكون زعلت ربنا وأنا مش واخد بالي فأنا هقدم الذبيحة دي عن خطايا السهو دي تستلزم ذبيحة تستلزم ذبيحة طيب نكتفي بكده قال لا يقدم نوع آخر من الذبائح ذبيحة لإرضاء قلب الله تسمى المحرقة ربي احنا يعني عايزينك تصر بينا نفسنا يا رب انك يعني تشتم فينا رائحة رضا دي بقى مش خطية لا سهو ولا عمد لا ده, ده أنا بس رب عايز أرضيك فأقدم لله ذبيحة اسمها ذبيحة محرقة نوع آخر من الذبايح جانب جانب في نتائج خطية الإنسان نوع آخر من الذبيحة ذبيحة لتطهير الأقداس أنا ساكن في وسطكم ما أقدرش أسكن في وسطكم وأنتوا وحشين كده تقدموا ذبيحة تنضحوا بيها على الأقداس ليه لأن الأقداس ديت الخيمة بأجزائها بتتدنس بخطاياكم أمر آخر في الذبيحة يعني الأرض اللي احنا بندوس عليها دي يا أحبائي بتتدنس بخطايانا البيوت اللي احنا بنغلط فيها بتتدنس بخطايانا طب أمام قداسة الله وبر الله لابد أنه الجماد دوت يطهر بذبيحة تصوروا يا أحبائي تصوروا في ذبيحة المسيح الخليقة حتى غير العاقلة كان لها نصيب في ذبيحة الصليب الخليقة نفسها تئن الخليقة هنا مش البني آدمين المخلوقات تئن وتتمخض معا حتى الآن الحيوانات اللي بتفترس في بعضيها ديت ربنا خلقها كده لا ما خلقهاش كده ربنا الأرض اللي بتثور ببراكين وبزلازل ربنا خلقها كده لا ما خلقهاش كده ربنا ده إذا كل ما هو عمل إذ هو حسن جدا إيه دي قال لك دي نتيجة خطيتك الخليقة نفسها اتأثرت بخطية الإنسان فلا بد إن ذبيحة تقدم عنها طيب كفاية كده قال لك ذبيحة لتطهير النجاسة اللي هي ممثلة في البقرة الحمراء نقدم ذبيحة ونرش مية البقرة ديت على الأرض الدنسة على الإنسان اللي تدنس نوع آخر من الذبايح ذبيحة أخرى لإعلان عودة الشركة ما بين الإنسان وما بين ربنا ماشي قدمت ذبيحة وغلطت وأنا سامحتك بس مش هنرجع صحاب تاني لا احنا عايزين ذبيحة تعلن رجوع الشركة ما بين الإنسان وما بين ربنا نقدم ذبيحة اسمها ذبيحة السلامة نحط جزء على المذبح يقدم لله وجزء أنا أكله كأن أنا وربنا أكلنا مع بعض رجعت الشركة تاني ما بين الإنسان وما بين الله طب كفايه كده قال لك لا ده في مشكله تاني خطيره ايه المشكله الخطيره قال لك انت جواك دخل السم انت فسدت من جوه طب عايزين حاجه تطهر اللي جوه قال لك لا دي مفيش حاجه تطهرها دي هنديك رمز ليها مصدية ملهاش حتى حاجه تبقى شبه ليها ايه ارفع حيا حاسوا بالصلاحة زي ما اتكلمت في اخر عيد للصليب دي ده, ده حتى الذبائح الحيوانيه ما فيش ما يرمز ليها ما, ما, ما لهاش حتى رمز ما هي دي ايه اللي هيعملها في دنس من جوه شريعة البقرة الحمراء دي لتطهير الجسد طب تطهير الضمير قال لك لا ده ملهوش بس رمزها ايه حية نحاس مرفوع كل الانواع ديت يا احبائي ربنا بيعلن ايه بيعلن الجوانب او الاثار المختلفة للخطية واللي هيتمتع به الانسان ثمرة فداء المسيح يعد الله البشرية للفداء طب يجي السؤال المهم هل فدية الحيوان تكفي يا احبائي ادينا بنقدم اهو الذبايح ديت اقول لك ببساطة شديدة الحيوان جسد ونفس لأن نفس الحيوان في دمه طب الإنسان جسد ونفس وروح بس كده يبقى الحيوان هيفتدي الإنسان لا وسبق ربنا أعلن دوت قال أنا بديكم الذبائح الحيوانية لكن مش كفاية بص مزمور خمسين مزمور التوبة ولكنك لا تصر إيه بالمحرقات الله يعني رغم ان احنا بنقدم الدم دوت قال لك لا مش ده اللي يصر الله وقالها صراحة في ميخا ستة هل يصر الرب بألوف الكباش انتوا فاكرين يعني دي اللي هترضي ربنا دي اللي هتصلح عملتكم طب امال ايه الحل ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه طب قول لنا يا رب طب ما اذا كنت انت قلت لنا ذبايح ودينا قدمنا الذبايح وجيت انت قلت لا مش دي اللي بتصرني طب نعمل ايه ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه قول لنا يا رب طب نعمل إيه أو زي ما قال أيوب كيف يتبرر الإنسان أمام الله ما دام الذبايح ديت مش مكفية داود قال لنا الإنسان جسد ونفس وروح فعايزين إنسان لكن خدوا بالكم مزمور 49 الأخ لن يفدي الإنسان فداء حتى لو جبنا إنسان بدالك الأخ لن يفدي الإنسان الأخ لن يفدي أخوه الله طب قول لنا بقى الحل احنا محتاجين فدية قدمنا ذبايح قلت لنا لا لا أصر بيها أمال إيه أنت جسد ونفس وروح عايزين جسد ونفس وروح زيك طب نجيب لك إنسان قال لك لا الأخ لن يفدي الإنسان طب كيف يتبرر طب قول لنا رب طب نعمل إيه أيوب قال ما إحنا ما عندناش حل إن وجد عنده مرسل وسيط لو هو يشوف له حد من عنده إحنا عندنا ما فيش ايه هيعمل ايه المرسل ده يا ايوب قال ليس بيننا مصالح عايزين واحد يصالحنا يضع يده على كلانا ليرفع عنا عصاه التأديب بتاعه ظهر ليها رمز لطيف لطيف لطيف في العهد القديم رمز في سفر صموئيل الثاني الاصحاح 24 داود غلط وعد الشعب ودي كانت كسر لوصية ربنا يعني في كسر للوصية فكانت النتيجة أن ملاك الرب بدأ يحصد في الشعب سبعين ألف واحد ماتوا طبعا الشعب خاطئ ويستحق أيضا العقاب يبقى ده تعدي الإنسان على الوصية وادي العقاب قاعد يكتسح في الناس الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس صلي في القداس أو زي ما قال بولس في روميا وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع وبه قاعد يحصد في البشرية من آدم وشغال سبعين ألف سبعة ده رقم كامل ألف يعني كمال إيه ده من آدم لغاية مجيء المسيح والوباء بيحصد الموت بسبب تعدي الإنسان طب إيه الحل الحل في صموئيل الثاني 24 الآية 16 يقول فندم الرب وقال للملاك المهلك الشعب كف الآن يدك يعني الحكاية جت من فين من قلب ربنا يعني سأبنا على ربنا فقال للملاك المهلك اقف كفاية كده يبقى بداية الفدا يا أحبائي إيه؟ نعمة من الله أحشاء رحمة إلهنا اتحنن ربنا على الخليقة بتاعته طيب نمرة اتنين اتحنن كده خلاص روحوا يا جماعة احنا مسامحينكم مع السلامة يلا امشوا لا نمرة اتنين العدد 17 داوود وقف قدام ربنا وقال له ايه بص يا احبائي بص رمز الفدا ها انا اخطأت وانا اذنبت واما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا فلتكن يدك علي طبعا في القصة داوود اخطأ والشعب اخطأ لكن في الرمز عايزين واحد يقف قدام ربنا يقول يا ربي أنا إيه أنا بدلهم بالتبعية لازم يكون هو مش غلطان ما هو لو أنا غلطان واقف قدام أقول يا رب أنا غلطان يقول طب ما أنت أنت غلطان أصلا أنت هتفدي غيرك وأنت أصلا محتاج من يفديك لكن ده الرمز كأن يعني داوود بريء كأن داوود بريء وبيقول يا رب خلاص لتكن يدك عليا طب نمرة ثلاثة في الآية 18 فجاء جاد في ذلك اليوم إلى داود وقال له اصعد وأقم للرب مذبحا لازم ذبيحة يبقى الخلاص بدأ إيه يا أحبائي نعمة ربنا رحمة ربنا بس رحمة ربنا دي لا تبرئ إبراء رحمة ربنا لا تبرئ المذنب الله لا يبرئ إبراء لكن عايزين واحد يقف فدية عن الناس دول واحد يقف يقول له يا ربي ها أنا أخطأت ويكون هو ما غلطش ها أنا أذنبت ويكون هو ما أذنبش أما هؤلاء الخراف البشرية فماذا فعلوا لهم فعلوا كتير بس لا يعني حط فعلهم علي أنا فلتكن يدك علي طيب كيف يتم هذا يا أحبائي يتم هذا في وجود فادي يقف موقف داوود نعمة ربنا اتحركت لفداء الإنسان والملاك المهلك هيقف وفي ذبيحة هتقدم بس المهم إن يقف واحد قدام ربنا يقول له إيه أنا أنا الغلطان فلتكن يدك عليا بس اللي هيقف يقول له فلتكن يدك عليا يكون هو طبعا غير خاطئ فمن هنا أحبائي احتاجت البشرية لفدية بس الفدية اللي هتقدم لابد إنها تساوي اللي هتفتديه احنا عايزين نفدي إنسان يبقى الفدية لازم تكون إنسان ده جسد ونفس وروح فعايزين إنسان جسد ونفس وروح الفدية لازم تساوي الحاجة اللي هتفتديها طب سهل اللي غلط إنسان احنا عايزين أي إنسان عندنا من نوع البني آدمين ده إيه كتير نقي لك رب أي واحد فيهم ويبقى فدية عننا ده وقف موسى قال له يا ربي أنا بدلهم هتمحوهم امحين حط خطيتهم عندنا طب ما دي سهلة يعني في كتير وقفوا الموقف دوت أقول لك بس مطلوب في الفادي دوت عايزين شرطة الفادي دوت ما يكونش غلط ما هو لو هو أصلا غلطان هو محتاج فدية لو هو أصلا غلطان افرض أنت ليك عند الأخ دوت مبلغ وليك عندي مبلغ أجي لك أنا أقول لك الفلوس اللي على فلان ده احسبها عليا تقول لي يا شيخ روح سدد اللي عليك الأول كده ولا لأ يبقى عايزين الفادي ده اصلا يكون هو بلا خطيه عشان ينفع يفدي غيره عايزين الفادي دوت حياته من ذاته ليه هو هيقدم مما له فدية عن الآخرين طب إذا كانت حياة الإنسان مش من ذاته مش من حقه يقدم المسيح بيقول لك ما تحلفش بالسماء وما تحلفش بالأرض وما تحلفش بحياتك وما تحلفش بحياة ولادك ليه لأنها مش ملكك احلف باللي تملكه طب تملك ايه تملكش حاجة يبقى ما تحلفش يبقى حياة الإنسان مش ملكه يجي واحد يحلف يقول لك وحياة ولادي إيه وحياة ولادك ديت هو أنت دول ملكك حياتهم ديت ملكك أنت اللي اديتها لهم لا يبقى ما تحلفش بحاجة مش ملكك يبقى الفادي اللي هيجي يقدم حياته يجب تكون إن حياته إيه منه عشان هو بإرادته يقدمها لكن لو واخد حياته من الله مش من حقك تقدمها دي مش ملكك اللي يقدم يقدم مما له عشان كده لما راح داوود يشتري حقل قرون اليبوسي في ذات القصة اللي حكيتها لكم قارون قال له خد الحقل قال له لا ما قدمش ربنا ذبيحة مجانية لازم ادفع ثمن الحقل يبقى هقدم لازم اقدم من اللي معايا من اللي ملكي يبقى الفدية لابد انها تساوي اللي هتفتديهم يبقى لازم الفدي يكون انسان بس هذا الإنسان لابد أن يشترط فيه الآتي نمرة واحد الفادي ده لابد أن يكون بلا خطية نمرة اثنين ده الفادي ده لابد أن تكون حياته من ذاته عشان يقدمها بإرادته هل في حد حياته من ذاته إلا ذاك الذي قيل عنه فيه كانت الحياة هل في حد بلا خطية إلا ذاك الذي قال من منكم يبكتني على خطية طب ده مش مفيش حد غير ربنا طب احنا قلنا اول حاجه لابد ان الفديه تعادل في قيمتها اللي هتفتديه يبقى عايزينها تكون انسان طب اله وإنسان أدي شرط الفادي كإنسان لأنه هيفدي البشر كإله لأنه بلا خطية لأنه حياته من ذاته فربنا قال أدي الحل إن وجد عنده مرسل وسيط هو ما يشوف لحد احنا ما عندناش النوع ده ما فيش منه عندنا فما كانش فيه حل يا أحبائي غير الابن المساوي للآب في الجوهر الابن اللي رسم جوهر الآب اللي من ذات جوهر الآب الابن اللي قال أنا والآب واحد ياخد الطبيعة البشرية طب لما هياخد الطبيعة البشرية هل الجسد هيحصره يبقى محصور فقط في الجسد لا ده هو الله مالي الكل حتى وإن ظهر في الجسد طب هل ظهوره في الجسد هيقلل من مجد لاهوته لا لا لا, لا. اللاهوت ليس فيه تغيير ولا شبه ظل دوران وكان هو دوت يا أحبائي السبيل الوحيد في قصة لطيفة في التاريخ بتحكي إن أحد الملوك اكتشف إنه في وسط الجيش بتاعه من يخونه ويفشي أسرار خططه للعدو فأمر الملك دوت بالبحث عن هذا المتهم ويجلد مئة جلد لما بدوا يفحصوا مين اللي بيفشي بأخبار الملك فاكتشفوا أم الملك هي اللي بتفشي بهذه الأسرار صعق الملك طب الملك أصدر حكم طب دي أمه يتراجع الملك عن حكمه ده عارف في قصة في سفر أستير تقول إنه أحشويروش الملك أصدر أمر بإبادة اليهود وفيما بعد تدخلت أستير وحب أحشويروش يرجع عن الحكم بتاعه اصطدم بالدستور بتاع مادي وفارس وهو شريعة مادي وفارس لا تتغير أدم الملك قال الشعب يباد لابد أن الشعب يباد طب الملك عايز ينجي الشعب ما ينفعش يرجع في كلامه ما ينفعش يرجع في كلامه طب ايه الحل أصدر قرار آخر من حق اليهود يدافعوا عن نفسهم فالكل اختشى من اليهود هكذا هذا الملك أصدر أمر الخائن يجلد مئة جلد فطلعت اللي بتخون هي أمه نفذوا الحكم فيها وفردوا أمه على السياط وجاي الراجل العسكري وبيرفع الكرباج قبل ما ينزل أول كرباج كان رامي نفسه على أمه ومغطيها وخد هو المية جلد بالظبط بالظبط يا أحبائي ده اللي عمله المسيح حكم إلهي صدر الله لا يبرئ إبراء مبرئ المذنب مكرها للرب واحد مذنب تبرئه دي الشريعة بتقول تبقى أنت مكرها للرب وحاشا لله أن يصنع مكرها يبقى لابد أن الحكم ينفذ هو بذاته اقتبل الحكم في إيه؟ في نفسه ودي يا أحبائي القضية الأساسية في السقوط أساس الخطية إيه؟ الشيطان شكك الإنسان في حاجتين في كلمة ربنا وفي محبة ربنا ارجع تكوين ثلاثة أحقا قال الله ده بيشكك في ايه في كلامه طب الامر الثاني تشكيك في محبته ان الله عالم انه يوم ان تاكلان من هذه الشجره تصيران كالله فكان لابد ان ربنا يصلح الامرين دول الله يكرم كلمته احقا قال الله اه قال وكل لما تشوف ميت قول للشيطان كذاب وابوه الكذاب صدقوني يا احبابي كل لما اشوف جنازه اقول جوايا كده اهو كذاب كذاب لن تموت ايه كلام ربنا صادق طب لما جه ابن الله ابن محبته ووضع عليه اثم جميعنا وقف قدام الاب قال له انا اللي اخطات ليه احبائي المسيح ما فتحش بقه في المحاكمه ده اكتر من مره حبوا يرجموا المسيح ووقف يرد عليهم فخذوا مره جايين يرجموه قال لهم بسبب أي عمل حسن ترجمون به ما ادروش أعمال كثيرة حسنة رأيتكم من عند أبي طب إشمعنى يوم الجمعة سكت يسكت في محبته زي ما قال النبي سكت ليه ما هو لو اتكلم هيدافع عن نفسه بس هو المرة دي عايز ياخد التهمة ادي الكلمة اللي قالها داوود قال له لتكن يدك عليا فسكت انت مجدف ما افتحش بقه انت امرت لا تعطى جزيه لقيصر ما افتحش بقه ليه ما عايز الاتهام يجي عليه سكت يبقى انت متهم وأيضا كان في الصليب إعلان إيه؟ إعلان محبة ربنا شكك الشيطان في كلمة الله بص للصليب تدرك قد إيه الله صادق في كلمته وفي الوقت نفسه إعلان محبته هكذا أحب الله العالم حتى بذل الإبن طيب إزاي المسيح المساوي للآب اللي من ذات جوهر الآب يموت زي ما قلنا أخد الطبيعة البشرية اتحد بجسم بشريتنا وبالطبيعة البشرية ديت مات عشان كده في الاسم السورياني نصلي نقول ايه انفصلت نفسه من جسده احنا لما بنموت بيجرى لنا ايه النفس اللي هي الروح تنفصل عن الجسد نموت طب المسيح خد الطبيعة البشرية نفسه وجسد وروح والطبيعة البشرية اتحدت بالطبيعة اللاهوتية الطبيعة الإلهية طب حصل ايه في الطبيعة البشرية الجسد انفصل عن النفس أو عن الروح فكانت النتيجة الجسد مات انفصلت نفسه من جسده إذ لاهوته لم ينفصل قط لا عن نفسه ولا عن جسده تصور جبنا كده حباية فول من ذات الفلقتين وحطيناها في كوباية مية طيب فصلنا الفلقتين من بعض لازالوا الاثنين جوه المية هكذا لو اعتبرنا المية ديت اللاهوت فالطبيعة البشرية متحدة باللاهوت اللي حصل الموت ده ايه في الطبيعة البشرية النفس انفصلت عن الجسد لكن ظل اللاهوت متصل بالنفس وظل اللاهوت متصل بالجسد لاهوته لم يفارق نسوته عشان كده الجسد وضع في القبر فلم يرى جسده فساد طب في جسد يتحط في التراب ما يفسدش لا اصل اللاهوت متحد بيه طب النفس نزلت للجحيم طب لما نزلت الجحيم ما اتقبضش عليها ليه في الجحيم لان اللاهوت متحد بالنفس فمات السيد المسيح بقى زي ما اي واحد فينا بيموت عشان كده قال عنه بولس لكي يذوق لكي يذوق من جهه لاهوته لا يموت لكن بالناسوت اللي اخده داء الموت لكي يذوق بنعمه الله الموت موت المسيح ده ايه ده نعمه ربنا ده في سفر صموئيل الثاني 24 الكلمة ندم ربنا دي محنة ربنا دي رحمة ربنا اللي هتفدي الإنسان لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل أحد له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين